لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك و...
مدين النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد ف يوم عرفة إن شاء الله بأمر الله تعالى إن أحيانا إجباري هيكون يوم الاثنين الجاي ويوم عرفة من الأيام التي لها مزية فضل ظاهر سواء كان للي موجود على عرفة أو اللي موجود هنا فالشيخ محمد صالح المنجد ربنا فضله ويفك أسره ويعيد إلى دعوته سالما غانما عامل كتاب كتاب صغير خالص كده اسمه 55 فائدة من يوم عرفة فايه انا يعني هي مجرد دروس اقلام يعني هي كلها في صدري كده فاللي ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نجيب 55 نجيب 10 اللي ربنا قدرنا عليه ان شاء الله بامر تعالى اول فائده يقول الشيخ فك الله أسره وحفظه يوم عرفة من الأيام العشر الفاضلة اللي هي أفضل أيام الدنيا واحنا كنا بنقول إن احنا عندنا إشكال كبير برضو حضرتكم محتاجين تركزوا فيه إن احنا فاهمين إن الأيام الفضل عشرة ولا تسعة مش عشرة ما عشرة ولا تسعة عشرة احنا بنشتغل في كام تسعة وبنسيب الكام العشر الشيخ قال كده يوم عرفة من الأيام العشر ربنا سبحانه وتعالى قال هو الفجر وليال ايه عشر ربنا قال الله واذكر الله في ايام معدودات المعدودات اللي هم الايه العشره النبي صلى الله عليه وسلم قال من ايامنا العمل الصالح فيهن احب الله من هذه العشر فاليوم العيد العباديات قال العباديات ايه هي اهم عباديات العيد يوم العيد يعني افضل عبوديه فيه على الاطلاق لغير الحج الاضحيه من أحب العبوديات إلى الله إراقة الدماء دي عبودية من زمان كان مشهور كده في وسط المستقيمين الشيخ ابن عثيمين بيحب المصطلح ده الذبح ان واحد عايز يعمل حاجه فيجيب خروف يدفعه يفرقه يجيب جمل يذبحه ويفرقه الكلام ده ما بيبقاش موجود الايام دي بكثافه زي ما كان قديما بس كان قديما الذبح كتير جدا جدا جدا يعني فحتى على ايام السلف يذبح ويفرق فالعبوديه عشان كده حتى معنى الحديث هو أفضل يوم في السنة يوم إيه؟ الحديث عن إن أعظم الأيام عند الله تعالى تبارك وتعالى يوم النحر يوم إيه؟ نحر أفضل يوم في السنة لأطلق يوم النحر يعني لما نيجي نحسب السنة السنة الهجري حوالي 352 يوم 353 يوم أفضل يوم فيه على الإطلاق يوم إيه يا جماعة؟ يوم النحر يوم النحر اللي بعديه يوم القر اسمه يوم الايه القر انك ترجع تاني لو تاني يوم العيد فافضل يوم على الاطلاق طول السنه ماشي آه اللي هو يوم الايه يوم الايه يوم العيد لو ليه طبعا لان يوم العيد بتجتمع فيه اعمال لا تجتمع في غيره حضرتك يوم العيد المفروض احنا لو بدانا الصبح اول حاجه بترمي جمرات بعد كده بتذبح بعد كده بتحلق بعد كده بتطوف تسعه بعد كده بترجع منها فالاعمال دي دي كلها أعمال الحج يوم العيد ده يوم الحج الأكبر ترمي الجمرات الأول بعد كده بتحلق تذبح وتطوف بتسعة ترجع تبات منها الأعمال دي ما بتجتمعش فيهم تاني في السنة كلها على الإطلاق وفي الحج كلها ما فيش الأعمال دي إذا قمت بعمل من الأعمال دي على الأقل أنت لو عملت عمرة هتطوف تسعة وتحلق لكن مش هيبقى فيها الذبح ولا الكلام ده كله فالشيخ بيقول أفضل أيام الدنيا هو أفضلها بعد يوم النحر بل فضله بعض العلماء عليه وقال بعضهم إنه يوم الحج الأكبر والصحيح أن يوم النحر أفضلها وأنه يوم الحج الأكبر وفي الحديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر الفائدة الثانية عرفها هو اليوم التاسع من أيام العشر وهي أفضل أيام الدنيا فهو اليوم الأخير فزمانه فاضل والعمر يولى والأنفاس معدودة والأعمار محدودة والمؤمن يبادر إلى اغتنامها ويسرع إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى فيه حد لاحظ إن النهاردة إيه عدى كده كام يوم؟ يومين حد لاحظ إن اليومين دول عدوا؟ كده يعني يعني يعني احنا لسه امبارح بنقول ايه استعدوا خلي بالكم ذي الحجه داخل النهارده ايه؟ لا ليله الثلاثاء الليله من اليوم عشان كده برضه في خطا كتير بيخطئوا ان حضرتك القص الاظافر والشعر بيقف امتى؟ آه لحد المغرب لحد المغرب في ليله واحد في ناس كلها بتحلق بالليل في الليله من اليوم فالليله بتسبق اليوم خلي بالكم من الكلام ده خلاص يبقى النهارده يوم عرفه ده من الايام التسعه الفاضله اللي هي الاعمال فيها مضاعفه احنا كنا قلنا المره اللي فاتت قلنا يا جماعه ان صلاه العشاء اللي فاتت دي افضل من اي عشاء على طول السنه على الاطلاق يعني ما اعرفش حد فيكم استشعر بالمعنى ده ولا لا بس العشاء دي دي افضل من اي عشاء طول السنه على الاطلاق ما عدا الايام التسعه على الايام العشره دي ان حضرتك الدرس ده افضل من اي درس طول السنه على الاطلاق ليه؟ لان الاجور في هذه الايام مضاعفه وبرضه احنا المفروض كنا اشرنا الى كده خلي بالك ان الذنوب مضاعفه البصه مش زي البصه والشتمه مش زي الشتمه والكذبه مش زي الكذبه والنميمه زي النميمه والغبيب والغيبه مش زي الغيبه ثلاثة يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة كلكم حافظين الحديث أنه جاء يهوديا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لقد نزلت آية عليكم في كتاب الله لو نزلت لجعلنا المكان الذي فيه عيدا يعني مكان نزوره واليوم الذي فيه عيدا قال وما هي الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال قد علمنا اليوم الذي نزل فيه نزلت يوم عرفة في الحج في مكة فمكانها عيد واليوم بتاعها يوم إيه؟ عيد أربعة أكمل الله سبحانه وتعالى الدين في يوم عرفة في حجة الوداع قال جمهور المفسرين إكماله بإظهاره على الدين كله النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل في سنة كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج سنة كام؟ عشرة في سنة تسعة قال أرسل ألا يحج بعد العام مشرك فكان السنة دي أول سنة لا يحج فيها إيه؟ مشرك اللي هي سنة كام؟ عشرة دي من كمال الكمال يعني كنت عامل كتاب عن الحج فبقول ان ايه ان من آه من من من اجمل حاجه في الدنيا كلها امتع حاجه في الدنيا انك انت تحس بالايه؟ بالايه؟ بالعز تحس بالكرامه فحس انك فالاول مره هتحس بجمال وفخر انك انت ايه؟ مسلم لان حضرتك كان زمان بس هم شالوها دلوقتي كان في ورقه مكتوبه كده بالعرض قطع الطريق كله يقول لك ايه ممنوع الدخول لغير المسلمين فالاول مره تحس بخصوصيه المكان ان انت وانت داخل مكه ها واحد كافر مش مسلم فين حد عارف ان الكلام ده في المدينه كمان حد عارف ان الكلام ده في المدينه كمان المدينه لها حرم والمدينة حرمها لا يدخلها كافر مكة والمدينة لا يدخلهما كافر عارفين الكلام ده؟ مش مشهورة عندكم المدينة انتم مشهورة مكة بس في يافطة قدام المدينة اللي هيركز هيلاقيها ممنوع الدخول لغير المسلمين فدي هي دي جمال وحلاوة العز بتاعك ان ممنوع الدخول غير المسلم فخلاص انت داخل وواحد معاك مسلم معلش بعد اذنك بره انت فالنهاردة ده إكمال الدين فلم يحج بعد هذا العام كافر ومعروف ان لحد دلوقتي دلوقتي ان اي عامل نصراني بوذي هندوسي مش عارف ايه ممنوع دخوله فين؟ مكة والمدينة يشتغلوا في جدة لكن ما يدخلوش مكة هذا من الايه العز خمسة يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره يتفضل فيه الرب جل جلاله على العباد فتجابوا ركزوا بقى عشان الفضل أنا بتكلم بسرعة عشان هقول لكم فتجاب فيه الدعوات ساعة الإجابة في عرفة إمتى؟ من العصر للمغرب ربنا بينزل إلى سماء الدنيا ماشي يوم عرفة إمتى؟ عشية عرفة العشية اللي إمتى؟ بعد العصر ساعة الإجابة يوم عرفة إمتى؟ من العصر للمغرب ينزل إلى السماء والدنيا فيباهي الملائكة فقالوا إن مباهاة الملائكة هل مقصورة على أهل أهل الموقف؟ قالوا على أهل الموقف لأنهم الحجيج وقالوا يباهي بالمسلمين طب قالوا المغفرة عامة ولا تخش الأهل الحجيج واللي بره؟ قالوا اللي بره معاهم كرما من الله سبحانه وتعالى فتجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات وترفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى خاشعات راجيات ويباهي الله, ويباهي الله فيه الملائكة وأهل عرفات كده كم خمسة ستة من فضل يوم عرفة أن الله أقسم به سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم قال سبحانه وتعالى وشاهد وإيه ومشهود فيوم عرفة هو الإيه هو اليوم المشهود لأن الناس يشهدون أي يحضرونه ويجتمعون فيه وجاء التفسير في حديث مرفوع اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشهد يوم الجمعة سبعة وقوف الحجاج بعرفة يذكر باجتماع الناس يوم القيامة ولباس الإحرام الأبيض يذكر بالموت والكفن وقد قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع الناس مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ثمانية من فضل يوم عرفة أنها الوتر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى والشفعي والوتر قال ابن عباس وعكرمة والضحاك الشفع يوم النحر لكونه العاشر والوتر يوم عرفة لكونه التاسع معروف ان الوتر 1 3 5 7 9 11 13 الشفع 2 4 6 8 عشان كده مفيش كلنا مقتنعين تماما ان في ركعتين اسمهم سنة اسمهم سنة ليه؟ الشفع مفيش حاجة اسمها سنة الشفع في سنة الشفع ولا مفيش؟ امال انتوا بتقولوا ايه الله اكبر نويت ركعتين الشفع ليه؟ حسب قيام ليل حسب الوتر ما هو برضه احنا عايزين نقول لكم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 1 و3 و5 و7 و9 و11 لا ما فيش 11 1 و3 و5 و7 و9 الوتر واحده مش مقصود بها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعه واحده لا النبي صلى الله عليه وسلم صلاته كلها 11 فكان بيصلي 2 2 2 2 واحده النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثلاثه يبقى فاضل عندي 8 يبقى 2 2 2 2 3 النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ايه 5 يبقى 2 2 2 5 النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 7 يبقى 2 2 7 النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 9 يبقى 2 9 اصل في ناس فاهمه انك انت ممكن تصلي الوتر ركعه واحده لا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش ابدا قيام الليل ثلاث ركعات ولا ركعه واحده النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الوتر على قيام الليل على طول كام 11 بس ال 11 ده ممكن يصلي الوتر يوتر بكام ركعه طب وال 10 2 2 2 طيب لو صلى 3 2 2 2 وهكذا واضح لان في ناس كتير بتكتفي بتصلي الوتر ايه ركعه واحده عشان كده الشيخ ابو اسحاق كان سئل يحفظه الله ربنا يحفظ علماءنا ومشايخنا ربنا يصرف عنهم اذى خلقه أه الشيخ ابو اسحاق سئل حضرتك صحيت قبل الفجر وعندك وقت تصلي ركعتين طوال ولا تصلي 11 ركعه ليه ايوه صلي النبي صلى كان بيصلي ايه 11 فانت عشان تطبق السنه تعمل ايه آه. شيخ الاسلام له راي ثاني شيخ الاسلام قال ايه قال لك تنظر الى ما يصلح قلبك حضرتك قلبك ياتي انا واحد انا ياتي بقلبي مع ركعات الطوال فانا اصلي ركعتين طوال واصلي الوتر اثنين وواحد ثلاثه طيب لكن الافضل اتباع الايه؟ السنه لكن ممكن في يوم ثاني اصلي 11 ويوم ثاني اصلي ركعات طوال على حسب ما يصلح قلبك يعني حضرتك مثلا احنا عندنا اشكال ايه هو الاشكال؟ انا جيت اقرا قرأت قريت قراية قريتها قليلة والركوع برضه جاء قليل معي السجود ربنا فات عليا في الدعاء ينفع أطول في السجود والأركان التانية بحيث يبقى أطول من الأركان التانية ينفع ما احنا بنقول إن إيه قالوا كان إيه سيدنا عمر كان بيقول كلمة جميلة كان بيقول إيه كان يقول إني أعلم متى يستجاب لي قيل كيف ذلك قال إذا فتح علي في الدعاء استجوب لي حضرتك ربنا فتح عليك في الدعاء فتسيب الدعاء وتقوم ها بس حضرتك انت ركعت يعني الركن التطويل في الركوع اخر واحد شفته بيطول في الركوع امتى ما عندنا اركان في الصلاه ضيعه زي الركوع والرفع منه والقعده بين السجدتين والتشهد الاوسط مستحيل تلاقي حد بيطول فيه صح كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الرفع من الركوع ماشي وفي الجلسة بعد السجدتين وفي التشهد الأوسط يطيل حتى يقول الناس قد نسى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط التشهد الأوسط كلكم فاهمين إن آخره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مين اللي قال كده؟ التشهد الأوسط التحيات كلها امال ايه الفرق بين التشهد الاول والتشهد الاوسط والاخير الفرق بينهم حاجه واحده ان بعد التشهد الاخير في دعاء اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب الى اخر الدعاء لكن التحيات كامله مع الصلاه نفسها بتقال في التشهد الاول والتشهد الايه الاخير طيب فين الدليل الدليل ان مفيش دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا تعلمنا السلام عليك كيف تعلمنا السلام على الله فكيف نصلي عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاه طيب التحيات كانوا يقولوا السلام على الله لحد ما نزلت التحيات والصلوات والطيبات فنزلت الصلاه عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مين اللي قال ان في فرق مفيش فرق يبقى في التشهد الاوسط بقوله كله تاني حاجه ادعي فيه براحتي خلاص صح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم ركز أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله جل جلاله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء جاؤوني إيه؟ شعصا إيه؟ غبرة وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا قالوا يا أم المؤمنين وأي يوم هو قالت يوم إيه عرفة الطبيعي أن ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله بينزل إمتى كل ليلة في الثلث الأخير لكن ما بينزلش بالنهار خالص اليوم الوحيد اللي بينزل فيه بالنهار سبحانه وتعالى إمتى يوم إيه عرفة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصف الله نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة يبقى ربنا بينزل عشية عرفة احنا قلنا العشية الايه بكرة بكرة الصبح بدري عشية يبقى ايه العصر العصر له اسم تاني الغدوي والايه والآصال الآصال اللي هي ايه العصر حتى احنا بنسميها الشمس الايه شمس الأصيل شمس العصر عصرا يتفضل الله سبحانه وتعالى بالعتق بالنار على من شاء ممن وقف بعرفة وممن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم مصر اللي هي إيه؟ اللي هي البلد اثبتوا مصرا في القرآن قالوا إن كلمة مصر جت خمس مرات منها اثنين أو ثلاثة بس مصر لكن الباقي مصر مصر يعني بلد فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد الموسم منهم ومن لم يشهدوا لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة وإن لم يشترك المسلمين كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفا من عباده وتخفيفا على عباده فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام 11 يوم عرفة يوم أحسن الظن بالله وعدم اليأس من رحمته وأنه سيتفضل على أهل الموقف بالمغفرة والرحمة قال عبد الله بن المبارك شو بس فهم الناس دول قال جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة احنا قلنا العشية يعني ايه عصر العصر دي هي ساعة الإجابة وهو جاس على ايه ركبتين يعني جاس على ركبتين قعدة التشهد وقعدة التشهد دي قعدة ذل حضرتك لما كان زمان الواحد عايز اي حاجه من ملك يقوم قدامه يعمل ايه؟ يجثو على ركبتيه. الايه لما نزلت ايه؟ وان تبدوا ما في انفسهم او تخفوه ايه؟ أعزكم الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإيه جثوا إلى الركب علامة ذل نزلت آية لا نطيقها قال أفتقولون كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قال وماذا نقول قالوا سمعنا وأطعنا فنزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذل هي القعدة دي قعدة ذل فسفيان الثوري عليه رحمة الله كان جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان عمال يعيط فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا مين أسوأ أحد في ده كله قال الذي يظن أن الله لا يغفر له فعلشان كده يا جماعه النهارده ودي وده شيء رايح مننا ان كتير مننا يقول لك انا ربنا مش هيغفر لي لابد ان تحسن الظن بالله الراجل قتل كام لا 100 100 ولا 99 100 مش قتل العابد اه 100 وبعد ما قتل ال 100 عمل ايه ما عملش حاجه خرج مهاجر لما خرج مهاجر أدركوا أجله فلما أدركوا أجله ناء بصدره فلما ناء بصدره ربنا من رحمته قال يا أرض اللحمة قصري ويا أرض الطاعة إيه؟ طولي فكان الفرق بينهم إيه شب ده حسن ظني في ربي أنا حسن ظني في ربي إن كل كرب وكل بلاء عندي هيكشفوا لي أنا حسن ظني في ربي يعني الحديث ده أنا بحبه جدا جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كده انه يؤتى بعبدين فيامر الله بهما الى النار فيذهب احدهم وهو ماشي كده عمال يلتفت فربنا عز وجل اعيدوا لما تلتفت قال ما كان هذا ظني فيك يا رب فيقول ادخله الجنه فاحنا احنا هنخش الجنه بس بايه؟ برحمه ربنا وحسن ظننا في الله ان حسن ظننا في الله ان احنا مش هنعذبه هو خلقنا مسلمين لم نسجد لأحد لصنم طيلة حياتنا إلا له سبحانه وتعالى فحسن ظننا أنه هو الذي خلقنا على الإسلام وخلقنا على التوحيد فحسن ظننا أنه سيدخلنا الجنة 12 فضل يوم عرفة بالأدق من النار ومغفرة الذنوب في هذا اليوم عظيم لا يختص بالحجاج وأهل الموقف وحدهم بل هو عام لكل المسلمين الذين عملوا بأسباب الأدق والمغفرة كفاية قوي أن صيامه بيكفر كم سنة؟ واحدة ريحة واحدة ماضيمة قديمة واحدة حديث 13 فالفضل لليوم فيعم من كان في عرفة وغيرها من أهل الأمصار ومن كان حاجا بعرفة فقد جمع بين فضل الزمان والمكان يا جماعة احنا بنقول ان ايه ان, إن النهاردة حضرتك لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك وصليت ركعتين وبدأت تجمع قلبك لازم يبقى في فرق النهارده يوم واحد زي الحجه غير 30 ذو القعده لان 30 ذو القعده ملوش فضل زمان لكن واحد ذو الحجه له ايه؟ فضل زمان ففضل الزمان لا يتساوى فضل الزمان زي بالظبط 30 رمضان وواحد شوال في فرق بين الصلاه يوم 30 رمضان والصلاه ايه؟ واحد شوال في فرق بين الصلاه 30 ذو القعده وواحد ايه؟ ذي الحجه دي فضل الزمان فضل الزمان ما حدش ينكره ابدا كذلك فضل المكان حضرتك وانت في جده مش زي وانت في مكه يعني حضرتك انت نزلت في المطار فنزلت المطار الظهر اذن فصليت الظهر في جده ورحت صليت العصر في مكه لا قلبك مختلف حضرتك كنت مسافر فصليت العصر في مكه وصليت المغرب في جده لا في فرق حضرتك صليت المغرب في مكه ماشي وصليت العشاء في القاهره لا دي مأساة كفاية انك انت تطلع الطيارة وتشوف البلاوي كفاية 14 يستحب للمسلم الاكثار في هذه اليوم من الطاعات والقربات القربات انك تتقرب الى الله بطاعه التي يرجى بها المغفره والعتق من النار ومنها الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى لا سيما شهاده التوحيد التي هي اصل الدين الاسلامي واساسه الذي اكمله الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم عشان كده انا بقول ان كلنا النهارده لازم نتمرن كل يوم تجيب لك على الاقل لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ليه لأن الصم قال خير ما قلت أنا إيه والنبيون من قبل إيه يوم عرفة لا إله فحضرتك بتتمرن من النهاردة بحيث أنك يوم عرفة بدل ما تجيب 100 تعمل إيه تألف وبدل ما تجيب 1000 تجيب كام 10 يعني يوم عرفة حضرتك رأيك نعمل إيه حضرتك تقرأ جزء قرآن وتقول لا إله إلا الله ألف حضرتك تقرأ جزء قرآن وتقول لا إله إلا الله تصلي ركعتين وتقول لا إله إلا الله لا على طول لأن النبي وسلم قال أفضل ما قلت أنا وإيه والنبيون يبقى على طول دي محطوطة في حساباتك زي النهاردة حضرتك الأعمال الفاضلة النهاردة عمل إيه حضرتك ربنا فتح عليك فبتصلي ركعتين صليت ركعتين تقعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فانا هصلي ركعتين واسبح شويه اقرا شويه قران واسبح شويه انام شويه واسبح شويه حضرتك قبل ما تيجي تنام تفضل تسبح لحد ما تعمل ايه تروح من النوم صحيت من النوم اول ما تصحى من النوم تعمل ايه تسبح نازل السلم تسبح طالع السلم تسبح فايه كل شويه تسبح لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصيته فاكثروا فيهن ايه من التسبيح والتحميد التسبيح يعني سبحان الله التحميد يعني الحمد لله التهليل يعني لا إله إلا الله التكبير يعني الله أكبر فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك بأيهن بدأت يبقى النهاردة تسعة أيام أو الثمان أيام أنا مركز جدا على التسبيح يوم عرفة مركز جدا على إيه؟ على لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اصلي ركعتين واقول 100 اقرا ربع قران واقول 100 بحيث ان كل شويه اخش فيه 15 ففي الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وفي رواية كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد بيده الخير وعلى كل شيء قدير هو ده دعاء؟ دعاء دعاء يعني ايه؟ ايوه كده احنا عندنا الدعاء لقسمين دعاء الثناء ودعاء الطلب انت اسمك ايه؟ ما بلاش محمود عشان اي حد يعرف محمود انا رحت المحمود فانا رحت المحمود فاقول له محمود ده راجل كريم جدا ده سخي ده ايده فرطه محمود فعلا انا قالوا كل اللي بالناس بيمدحوا لي فيه فمحمود راح حاطط ايده في 200 جنيه وحطهم في جيبي انا طلبت قال قال ايه قال الشعب قال اذكر حاجتي ها ام يكفيني الثناء عليك فالنهاردة في دعاء اسمه ثناء فأنت تثني على الله عز وجل ما تطلبش حضرتك لو ركزت أدعية الكرب عندنا كلها أول دعاء الله الله الله ربي لا أشرك به ده اسمه إيه دعاء كرب فين الدعاء الله الله الله ربي لا أشرك به فين الدعاء فين الدعاء دعاء الثناء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم ده دعاء الكرب فين الدعاء اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك فين الدعاء ده كله اسمه ايه دعاء ايه ثناء الشاعر بيقول كده اذكر حاجتي اقول لك انا عايز ايه ام يكفيني الثناء عليك لا ما تقولش حاجتك تزني فالنهارده انت عمال لا اله الا الله انت بتقول انا بوحدك يا رب يقول لك غفرت لك عشان برضو وانت بتركز فيها انت بتطلب من وراها ايه المغفرة ولا من النار 16 الجزاء من جنس العمل فمن اعتق رقبة اعتق الله رقبته من النار والاكثار من ذكر الله بالتهليل وتحقيق التوحيد يؤجر عليه المسلم باجل عتق الرقاب النبي صلى الله عليه وسلم كان انما اعتق ايه عشرة ايه رقاب وعتق الرقاب يجوا بالعتق من النار كان راجل كده من من السلام من الصحابه كان يجي يوم عرفه ويجيب 100 عبد ويقول كل هؤلاء فين؟ في سبيل الله كل دول أحرار يعتق الرقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو من أعضائه حتى فرجه بفرجه 17 فشهادة التوحيد تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار ففي الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل إيه؟ عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة ورفع مئة درجة وحط وإيه وإيه تانية وكانت له حرزا من إيه من الشيطان 18 كلمة التوحيد بإخلاص وصدق تهدم الذنوب وتمحوها محوا ولا تبقي ذنبا يسبقها عمل ومن قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار الحديث كده اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله مرة مخلصا من قلبه 19 كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في أعمال البر والإحسان في هذا اليوم حكيم بن حزام هو وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة البدنة اللي هي إيه؟ جمل مقلدة ومئة رقبة فيعتق رقيقه فيعتق رقيقه فيضج الناس بالدكاء بالبكاء والدعاء ويقولون ربنا هذا عبدك قد اعتق عبيده ونحن عبيدك فاعتقنا الناس لما يشوفوا يقولوا العبيد دول احرار الناس يقولوا ايه يا رب ده اعتق عبيده انت كمان اعتقنا يا رب ومن اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله بكل عضو منه عضو منه في النار عشرين يسن الإكثار في هذا اليوم من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا حضرتك انت يوم عرفة يعني اجازة فحضرتك تخش المسجد من الفجر وتعتكف مفيش مانع حضرتك انك انت تقعد تصلي شوية وتذكر شوية وتنام لك نص ساعة تنشط وبعدين تذكر شوية وتصلي شوية وتنام لك نص ساعة بحيث انك انت تجدد ايه نشاطك بس انت في كل ده بتعمل ايه بتذكر ولما تنام تحتسب معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول إني لأحتسب على الله إيه؟ نومتي وقومتي 21 الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد قال صلى الله عليه وسلم عن أيام العشر وعرف منها فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد 22 إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فهو خير على خير ويوم عيد مع يوم عيد لاجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام ولموافقته يوم وقفة رسول الله هم في السعودية بيعتبروا أن الحجة يوم لو جت العرفة يوم عيد يوم جمعة يبقى يوم كام حجة؟ بيعتبروها بعشرة بيعتبروها بايه؟ عشان كده تلاقي لو يوم عرفة يوم جمعة كل السعوديين بيحجوا كان زمان بقى الله يرحمهم بقى والاجتماع ساعة الإجابة فيه بعد العصر مع وقوف أهل الموقف للدعاء والتضرع وغير ذلك من الفضائل 24 صوم يوم عرفة لغير الحج سنة نبوية غنيمة كفرة كبرى فهو يكفر ذنوب سنتين ماضية وقادمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام, صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وفي رواية يكفر السنة الماضية والباقية 25 الأولى والأكمل في صيام النفل المعين ومنه عرفة أن تكون نية الصيام من الليل ليكون الأجر كاملا غير منقص والسحر نية العلماء اختلفوا في نية الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت بإيه بليل طيب أنا جيت ونسيت وما افتكرتش طب ينفع أنوي بالنهار فقال لك ينفع تنوي بالنهار لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عندكم طعام قالت لا قال أصبحنا إيه صائمين فقالوا يجوز في النافلة إحداث النية في أي وقت لكن في الفرض لابد من احداث الايه النيه منين من الليل فالاكمل والافضل والاولى انك انت ايه حضرتك في كتاب اسمه ايه نداء الريان بتاع الشيخ سيد حسين العفاني حاطط اظن حوالي 65 نيه في الصيام فحضرتك تقدر تنزلهم على النت ايات الصيام وحضرتك تمسك قبل الفجر وتقعد تعقد هذه النيات لان كل النيات دي انت ايه تثاب عليه تثاب ايه عليه ما تبقاش نيتك بس الصيام يوم ايه عرفة تحتسي فيه يمكن ربنا يكرمك وتموت ونستريح منك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بايه بصيام يومين دخل الايه الجنة خصوصا لو اسمك محمود تبقى جميلة وتموت يوم عرفة وصايم 26 ينبغي تعاهد الاهل والاولاد انا كنت بقول في العشرة يا جماعه احنا عندنا اشكال كبير في الطاعه عندنا حاجه ان عندي اشكال ان ممكن حضرتك تبقى صايم كل اللي في الشغل اسمه الصايمين فانت بيبقى صعب عليك الصيام فالنهارده عايز اعمل جمعيه الطاعه فانا النهارده مثلا اللي ما عملش الكلام ده يبدا من النهارده انا باجي بعمل ايه؟ باجي وانا مروح اروح جايب الفول والجبنه والزبادي واجهز السحور واصحي العيال قبل الفجر بساعه ونعمل ايه؟ نتصح تماما زي رمضان بالظبط وقبل المغرب مين اللي هيجيب البلح ومين اللي مش عارف يجيب ايه ومين جو رمضان بالظبط بحيث ان انا عندي إيه إيه ان يبقى العيال مقتنعين تماما وامهم ان احنا ايه ايه ده في حد فطر لا مش حد فطر ابنك لما يكبر يقول لك ابدا انا عمري في حياتي ما شفت ابويا فاطر في الاندوله انا هفطر الطبيعي كده يعني انا انا احب كده في ولادي ان ابني انا من غير ما اقول له التسعه دي مش محتاجه فانت مساله انت صايم طبعا صايم انا هفطر فهي دي اتعود على كده ممكن نخليها الثلاث ايام البيض كده ان الثلاث ايام البيض قبل ما يجوا احنا مستعدين تروح انت تشتري بتاع الفول فتروح بدل ما تشتري كيس كيسين تشتري كيسين ايه ده انت عامل حسابك في السحور انا عامل فهو كده وعلبه البلح مستعد دلوقتي البلح ما بيظهرش الا في رمضان فايه المانع ان انا اجيب في الفريزر اكياس واكيسها واخليها النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت ليس فيه تمر جياع اهله ثاني بيت ليس فيه تمر جياع أهله فلازم البلح ده في البيت 12 شهر في السنة دايما عندي مخزون بلح مفيش مخزون بلح يتصرف تروح تجيب من الواحات تجيب من الصعيد تجيب من أسوان المهم ان البيت يبقى ايه في بلح وساعة الفطار البلح المبلول والكوباية وكل واحد كوبايته ومعلقته وقاعدين جاهزين ومستنيين الأذان بالظبط زي رمضان هي دي ينبغي تعاهد الأهل والأولاد ومن للإنسان, ومن للإنسان عليهم سلطان ولاية بصيام يوم عرفة والتسحر كان سعيد بن جبير لا يطفئ مصابيحه في العشر فكان يجتهد فيها اجتهادا لا يجتهد في غيره 27 28 من كان عليه قضاء أيام رمضان فالأولى أن هو يقضي في هذه الأيام عشان ياخد بركة للطاعة كان من كان مسافرا فلا بأس أن يصوم يوم عرفة ما لم يشق عليه من منعه العذر من صيام يوم عرفة كالمريض والحيض والمرضع وكان من عادته الصيام فله الأجر بنيته وليحرص على أعمال يوم عرفة احرص على أن تغرب ذنوبك يوم عرفة مع غروب شمسه يبدأ التكبير المقيد إذا التكبير المقيد اللي هو إيه؟ بعد الصلاة وبعد الصلاة حضرتك بتكبر لوحدك حضرتك بتبقى قاعد حضرتك خلصت الصلاة السلام عليكم السلام عليكم حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل حاجة خالص في الصلاة إلا لما يخلص استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام بعد كده حضرتك بتكبر لوحدك الله أكبر الله حضرتك مالكش دعوة بإيه بالنغم والموسيقى والمجموعة وكلنا مع بعض حضرتك بتكبر لوحدك ماشي التكبير الجماعي بدعة بدعة دعاء يوم عرفة ترجى إجابته فالإكثار من الدعاء حضرتك اتعود ان حضرتك يوم عرفه قاعد في المسجد حضرتك بتقرا قران قريت شويه وبعدين ترفع ايدك تدعي شويه حضرتك ذاكرت شويه ترفع ايدك تدعي شويه حضرتك صليت ركعتين تدعي شويه حضرتك نمت قوم ادعي يعني ايه المانع ان انا اصحى من النوم الحديث بتاع الراجل اللي نايم اللي هو بيتقلب وهو بيتقلب يقول ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله رب اغفر لي فايه فان استغفر غفر له وان قام وصلى كتبت صلاته في صلاه الايه الصلاه المقبوله خليكم حريصين على كده النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه 36 من المهم حضور القلب في الدعاء والانقطاع عن الملهيات واستشعار قرب الله وكرامه فهذا من اعظم ما يعين على الابتهال الى الرب تبارك وتعالى بصدق 37 الافضل ان يدعو بالادعيه الوارده في القران والسنه اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ ها؟ مش بالقسم الدعاء أه؟ لا دي أكثر قسم لسانه اللهم يا مقلب القلوب كان أكثر قسم ويا مقلب القلوب لا أكثر دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة أكثر دعوة بدعية يعني إيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا أحسن ما فيه حضرتك مش عايز تتجوز واحدة عادية عايز أحسن واحدة حضرتك مش عايز شقه عادي احسن شقه حضرتك مش عايز تليفون عادي احسن تليفون حضرتك مش عايز ولد عادي احسن تليفون او ولد عايز عربيه عاديه ربنا اتنا في الدنيا حسنه احسن ما في الدنيا وفي الاخره حسنه احسن ما في الاخره احسن حاجه في الاخره ايه؟ الجنه يبقى ربنا اتينا في الدنيا حسنه دايما بيقولوا كده ان الادعيه بتاع السنه والكتاب القران والسنه ادعيه جامعه تجمع معاني ضخمه في يعني من الادعيه الجميله سبحان الله ال- ال- ال- الشيخ مصطفى العدوي عامل كتاب جميل اسمه ايه؟ اسمه ايه الكتاب؟ اسمه اعمال اليوم والليله بتاع الشيخ مصطفى العدوي ماشي فعمل فيها تبوبات رائعة منها باب الاستعاذة فجاي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل دعاء كده كان دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء من ايه؟ ودرك الشقاء وشماتة الاعداء حضرتك لما تقعد تجيب كل اللي في ذهنك عشان تجيب كلمة قصاد جهد البلاء ما تلاقيش زي كده اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك حضرتك لما تجتهد عشان تجيب معنى زي زوال نعمتك دي ما تلاقوش زوال نعمتك دي إيه؟ تشمل ايه اي نعمه حضرتك عندك الصحه ما تزولش مراتك كانت عدله ما تزولش ابنك كان كويس ما يزولش فلوس ما تروحش الشغل ما يروحش لاب ما يبص التليفون ما يسرقش فخليكم مركزين زي كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح لي ديني الذي هو ايه؟ عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. من المطلوبات في الادعية المغفرة والرحمة والعتق والعفو والعافية والاخلاص والهدى والتقى والعفاف والغنى والرزق والستر والحفظ والصحة والنصر والامن وطبعا المطلوب الاعلى الفردوس الاعلى خلي بالكم ان انتم ما بتوس... عمركم ما سالتوا ربنا اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اخر مره قلت امتى اخر مره دعيت اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى امتى مش فاكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله فاسالوه ايه دايما تقول كده إيه؟ اللهم اني اسالك الايه الفردوس الاعلى ربنا سبحانه وتعالى قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في تدعي كده اللهم ادخلني برحمتك في عبادك الايه؟ في دعاء انت بتقول في الصلاه اهدنا الصراط المستقيم لما تيجي تقرا كلام المفسرين في الدعاء ده ملوش حل اخر مره دعيته غير قراءه الفاتحه امتى؟ اهدنا الصراط المستقيم ما تسيبوش ينبغي استفراغ استفراغ الوسع في الذكر والدعاء وقراءة القرآن وأنواع الأذكار والدعاء للنفس والوالدين والزوجة والأولاد والأقارب والأصدقاء والمشايخ والعلماء وسائر من لهم عليك حق وجميع المسلمين والحذر من التقصير في ذلك. أربعين كان من دعاء ابن عمر في هذه في هذه اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقى واغفر لنا في الآخرة والأولى ثم يخفض صوته فيقول اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك اللهم ما أحببت من خير فحببه إليك إلينا ويسره لنا وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيته 41 المسلم الذي يرجو مغفرة ربه والعتق من النيران في هذا اليوم يحرص على حفظ جوارحه من المحرمات ويحذر من الذنوب زي من الأعمال الصالحة مضاعفة السيئات مضاعفة ويستغفر الله ويتوب إليه ويعزم على عدم العود مع الندم على ما فات ويجعل هذا حاله كل أيام السنة الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج إيه؟ عرفة كل الكلام اللي بعد كده بنتكلم عن الحجاج عشان كده انا بعديه يعني. خمسة وخمسين من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عارفه من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت فليبت, فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأسلفه ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الكيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف دي ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حمل الوريد نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبلين طيب ده الكلام عن فضل يوم عرفة نعمل يوم عرفة حضرتك تعتكف تقفل التليفون خالص حضرتك تحاول لو من الله عليك وقدرت تجيب ختمة في اليوم ده القرآن كم حرف 236 ألف حرف كل حرف 10 حسنات يبقى 2 مليون 360 ألف في 10 يبقى 20 مليون إلى 700 ضعف تكسب من التهليل تجيب لك 10000 تهليلة ماشي اللي بيقول لها 10 تكتب له 10 ايه حسنات تكتب له 100 حسنة وتمحى 100 سيئة ويرفع 100 درجة وتكون له هزة من الشيطان كأنه أعطت عشر رقاب إذا قدرت أنك أنت تحيي من الضحى إلى الظهر صلاة من الظهر إلى العصر صلاة ومن العصر إلى المغرب دعاء فهذا أفضل فهذا برنامج عرفة وطبعا يوم عرفة بيبدأ من الليل من أحسن في ليله ها كوفئ في نهاري للي تعرفه مش ليلة عادية انت بتستعد الله يعني انا كويس عشان بكره اعبد ربنا لا اصلي كويس عشان بكره تعبد تعبد ربنا هذا صلى الله وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك